بسم الله الرحمن الرحيم موقع موقع الطريق إلى الله الطريق إلى الله يقدم يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله عز وجل آه، نبتدي سويا آه، المفروض الجزء الثاني من دورة بصا- بصائر قرآنية احنا قلنا بصائر قرآنية الغرض الأساسي منها إن احنا نكسر الحاجز اللي أقيم على مدار سنين بين الناس وبين كتاب الله عز وجل في حواجز سواء العجمة ان ما عدناش فاهمين الكلام سواء المشاعر سواء المعاني سواء الواقع بتاع الصحابة كل ده حصل فيه فجوة بيننا وبين نصوص القرآن فاحنا غرضنا في دورة بصائر قرآنية ان احنا نكسر هذه الحواجز ونعود مرة اخرى إيه، قلنا الدورة هتبقى ان شاء الله عز وجل جزئين الجزء الاول كان فكرته إيه، اتحطنا له عنوان اسمه القرآن حياتي القرآن حياتي ست دروس بنحاول فيها إيه، الغرض بتاعها كلها ان احنا نحول المعلومة بتاعة اهمية القرآن نحولها من مجرد معلومة من معلومة الى عقيدة في فرق بين المعلومة وبين العقيدة أنا عندي معلومة إن في كذا أو الفلوس دي بتعمل كذا لكن لما المعلومة دي بتعقد عقيدة يعني اتربطت على القلب لما المعلومة دي تتحول إلى عقيدة هينبني عليها أفعال هينبني عليها ردود أفعال هتلاقيني ببذل مجهود فلما انا اعتقد ان لا نجاه ولا هدى ولا نور ولا بصائر الا في كتاب الله عز وجل لما دي تتحول الى عقيده هتلاقي ردود افعالي اختلفت ده الغرض من الست دروس الاولانيين بتاع ال- الجزء الاول من البصائر القرانيه الجزء الثاني طب عايزين نبدا خلاص احنا اقتنعنا احنا فهمنا احنا ايقنا احنا بقى عندنا عقيده فنبدا بدايه منهجيه اخترنا ان احنا نبدا بجزء عام ليه جزء عامة؟ جزء عامة ده آه، كمقدمة سريعة ده أول ما نزل على الصحابة من أوائل طبعا مش كله يعني من أوائل ما نزل على الصحابة جزء عامة فيه مميزات إن آه، الآيات بتاعته قصيرة آيات طرقات على القلب الغافل ودي بتفيدنا جدا في الدعوة إلى الله عز وجل في فرق لما تيجي تكلم انسان تناقشه في موضوع وعنده خلفيه مسبقه وعنده ادله مسبقه وانت بتحاول ت- تتناقش معاه وفرق من انسان غافل الانسان الغافل ما ينفعش يشرد منك اثناء الكلام لذلك تيجي كو- اغلب نصوص ال- الجزء ال 30 جزء عامه تلاقي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون والنازعات غرقا والنج- والعاديات ضبحا كل ال- ال- الصور ما يدلوش فرقه يفوق ما, يدو... ما ياخدش فرصه يفوق ياخد الايه الاولانيه يفكر فيها النازعات يعني روح تتنزع يلاقي اللي بعدها على طول ان في ناس روحها بتنشط اللي بعدها على طول يلاقي القيامه قامت اللي بعدها على طول يلاقي فرعون اغرق اللي بعدها على طول يلاقي ربنا خلق السماوات اللي بعدها على طول يلاقي القيامه قامت اللي بعدها يلاقي دخل في الصوره اللي بعدها اذا الشمس كورت يجي يبص على الشمس عبال يجي يفوق من الخبطه بتاعت الايه الاولانيه يلاقي الايه الثانيه نازله عليه يخرج هو مش فاهم خرج بايه هو بعد ال- ال- الصوره حاسس ان حصل تغيير في حاجه قلبي حاسس انه مجهد من الط... من الض... من الطلقات والضربات اللي نزلت عليه هو مش فاهم بالظبط ايه اللي حصل المهم هو اتغير او قرر يقف مع نفسه وقف لذلك هذه الصور لما كانت بتنزل على الصحابه او حتى على المشركين كانت بتحوله لحاجه من اتنين اما انه يؤمن او انه يجحد ما, ما بتخليش حد يقف في النص ما بتخليش حد يقف في النص ان هو شاكك طب احتمال طب. ده سمة عامة في الجزء ال 30 لذلك ده الجزء ال 30 ده دايما ينفع مع الناس الغافلة الغارقة في الشهوات لما بقى في مجتمع في المدينة المجتمع المدني وقيم مجتمع وفي أهل كتاب وعندهم تشريع مضاد وانت عمال تقنعهم وترد عليهم وتبين لهم الأفضل أصبح سياق الآيات طويل شوية ودي سمة احيانا بيستعملها العلماء للتفريق بين المكي والمدني ان المكي تلاقي الايات بتاعته قصيره سريعه متتاليه في الغالب انما الايات المدنيه في الغالب ايضا ممكن تبقى فيها طويله لان هي بتشرع لناس ايقنت خلاص الناس قالت لك خلاص احنا موقنين ان القران ده حق بس محتاجين بقى تفاصيل فالقران بقى ايه يفهمهم واحده واحده وياخدهم واحده واحده او يرد سياق الردود مع ال- ال- اهل الكتاب عندهم تشريع هم جايبين تشريع مضاد فانت بتحتاج لنوع من التفصيل فلذلك وطبعا في ناس كتير اتكلمت اهميه الجزء سواء 29 و30 كبدايه نبدا بيها فاحنا اخترنا كبدايه منهجيه نبدا بيها جزء عام هنبدا ان شاء الله عز وجل النهارده سوره النبأ إيه، وسوره النبأ هي مقدمه ال- القاطره الرهيبه اللي اللي معانا في الجزء ال30 ونجد ان غالب الجزء بيتكلم عن مواضيع معينه ممكن تبقى اجملت حقيقه في سوره النبأ هنبدا باذن الله عز وجل مع بعض في ال- سوره النبأ النهارده نبدا قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عجيبه ان الجزء ده بالحقائق الضخمه اللي فيه بدات بتساؤل وبدات بسؤال عن السؤال يعني عامة يتساءلون بدأت بسؤال عن التساؤلات اللي في المجتمع أنا عايزك تتخيل كده معايا مشهد الصورة دايما يا جماعة عايزين واحنا مع بعض في في القرآن إن احنا نعيش الصورة ما يبقاش مجرد إن أنا إيه فهمت إن العاديات يعني الخيل اللي بتجري وإن فهمت إن الضبح ده صوت كذا وإن فهمت إن الزلزلة اهتزاز الأرض وان فهمت ان الخلاف في كلمة البينة هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن مش ده بس اللي احنا عايزينه دي المرحلة الاولى لكسر المفردات المعجمة علينا المرحلة الثانية ان انا اعيش الوضع بتاع الصورة اعيشها عايزك كده تتخيل معايا اصلا كلمة صورة يعني من لطائف كلمة صورة كأن في جنينة حواليها سور فاحنا مع بعض هنعمل ايه هنحاول نتسلق هذا السور عشان ننبهر مع بعض بالجنينة والثمار والحدائق اللي جوه فتعالوا نتصور صورة صورة تعالوا نتصور صورة صورة لنرى ما فيها من جنات فاحنا لسه بنفتح صورة النبأ كده يا ترى ايه البداية بنفتح هنسمع ايه ولا هنشوف ايه في صور بتبدأ بمشهد مرعب زي مثلا الحج يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم في صورة بتبدأ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم في صورة بتبدأ خيل بتجري ما انتش عارف رايحة فين ولا عاديات ضبحة الصورة بتبدأ معانا إن في ناس قاعدة في مجالس في مكة قاعدين مجموعات وقاعدين إيه همس وقاعدين يهمهموا وقاعدين يتكلموا وقاعدين إيه سمعت اللي حصل ده بيقولوا كذا فكأن الصورة عمالة تقرب منهم أكتر وتقرب منهم أكتر مين دول؟ دول مجموعات من المشركين قاعدين في مكة إيه الموضوع اللي كل مكة بتتكلم فيه؟ قاعدين بيتكلموا على حقيقة جت جديدة عندهم أو موضوع جديد كله عمال يسأل فربنا بيقول عما يتساءلوا يعني لله المثل أعلى تخيل مثلا أستاذ دخل على مجموعة من الطلبة هو قاعد براقبهم من بعيد وسمع الطلبة عمالة تقول يا ترى في امتحانات ولا مفيش انا سمعت ان هم هيلغوا الامتحانات لا يا عم ده مفيش امتحانات ده الموضوع كله طلع اشتغالات و... لا لا ازاي مفيش امتحانات يعني هم معقول هيبنوا المبنى ده كله في الاخر مفيش امتحانات اه يا عم طلع مفيش امتحانات والكلام ده طلع كله وفجأة جه صوت قطع كل ده قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه؟ عما يتساءلون انتوا لسه قاعدين بتتساءلوا في امتحانات ولا مفيش؟ انتوا لسه بعد ما بتملكوا المبنى ده وجبت لكم مدرسين وعلمتكم وصرفت عليكم وبنيت لكم كل المباني دي هل كل ده عبث؟ انتوا لسه بتتساءلوا؟ ولله المثل الاعلى فربنا بيقول لهم عما يتساءلون انتوا لسه بتتساءلوا عن سبب الخلق انتوا لسه هنا بتتكلموا في بعث ولا مفيش ولا القرآن حقيقة ولا لا ولا ده رسول ولا لا انتوا لسه بتتكلموا ألم نجعل الأرض مهادة مش أنا عملت لكم الأرض وعملت لكم الجبال وعملت لكم السماء وعملت لكم المطر وطلعت لكم الزرع معقول كل ده ولسه بتتساءلوا فسؤال قاطع لهذه التساؤلات سؤال استنكاري انتوا قاعدين بتعملوا ايه فبدأت الصورة مجموعات قاعدة وعايزين ناخد بالنا من كلمة مجموعات دي لأنها هتتكرر معانا يوم ينفخ في صوري فتأتون إيه؟ فتأتون أفواجا المجموعات المتسائلة بنفخة واحدة هينتقل إلى الدار الآخرة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا بنفخة واحدة هذه المجموعات اللي كانت قاعدين بيتساءلوا ويقولوا يا ترى قاعدين بيستهزئوا وقاعد يقول له إيه قول لي بقى آخر حاجة سمعتها عن موضوع يوم القيامة بتاعهم ده ايه اخر ايه نزلت فينا ده انا سمعت ان هما بيقولوا ان في جهنم وفي زقوم وفي حاجات حلوه في جهنم كده اه ما تيجي نجرب الموضوع لهذه الجلسات فربنا بيقول عما يتساءلون جت بصيغه المضارع يتساءلون يبقى ربنا بيقول لنا ان مكه تحولت الى مجموعات قاعدين بيتناقشوا بيتناقشوا في ايه ربنا اللي بيعرفنا كانوا بيتكلموا في ايه ودي بتدي ثقه للمؤمن زي بدايه سوره الانبياء في قول الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ربنا بيقول وأسروا النجوى المجموعات المشركة بيتكلموا عشان الكلام ما يوصلش للنبي صلى الله عليه وسلم قاعدين بيتكلموا مع بعض عشان الكلام ما يوصلش للمؤمنين وأسروا النجوى الذين ظلموا بيقولوا إيه هل هذا إلا بشر مثلكم وأسروا النجوى الذين ظلموا من هذا إلى بشر مثلكم أفتأتون السحر شوف بقى الرؤساء القادة رايحين يقنعوا الضعفاء يقول له أنت رايح للسحر برجليك أفتأتون السحر وأنتم تبصرون شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم إيه ربنا بيبلغنا النبي بيقول إيه قال ربي يعلم القول في السماء والأرض أنت رايح تقول لهم على فكرة أنا عارف أنتم امبارح بليل كنتوا بتقولوا إيه انا عارف في مجالسكم الخاصه كنتوا بتعملوا ايه قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم اقول لكم انتوا قلتوا ايه بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون انا بقى هرد لكم على الشبهات اللي انا ما سمعتهاش اصلا هرد لكم عليها ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم بدا يعني تخيل الصدمه اللي تحصل للمشرك ايه ده عرف احنا بنتكلم في ايه وجاب اجابات على التساؤلات ديت فبتخلي فعلا المجتمع ان يوصل لمرحله اما انه يؤمن او انه يجحد ما عادش واحد بيقول اصل انا مش مقتنع لا هو ايقن لكن خد قرار والعياذ بالله قرار عداوته ما بقيت زي اليهود كده هو عرف الحق فكذلك الصورة هنا بقى زودت مش بس عرفتنا كانوا بيتساءلوا في ايه ده انكرت عليهم هذا التساؤل عم يتساءلون مجموعة تاني كده نعيش المشهد احنا بنفتح الصورة لقينا ناس قاعدين مجموعات في مكة قاعدين بيعملوا ايه قاعدين بيتساءلوا وبعدين كلمة عم يتساءلون فيها حاجتين يتساءلون دي فيها صيغة عايزكم تركزوا معايا يا شباب فيها حاجتين فيها صيغة المضارع وفيها صيغة الفعل يتساءل ربنا ما قالش عما يسألون ما قالش عما ايه يسألون وما قالش عما تساءلوا لا جاب حاجتين جاب صيغة المضارع وجاب صيغة الفعل يتفاعل يتساءلون صيغة المضارع يعني الموضوع كان مستمر يعني ما كانتش قاعدة وخلصت ده كل يوم تقريبا في برنامج بيسأل في الموضوع ده عارف لما موضوع يجي جديد في ال... زي موضوع الشريعه كده لما خد وقت فتره بقت كل برنامج بتفتحه ماسكين شبهه من شبهات الشريعه قاعدين بيتكلموا فيها وقاعدين عايزين يقنعوا الناس ان الموضوع يعني شبه مستحيل ان الشريعه تتطبق فكل يوم في مجلس بيجمعوا شبهات ضد سواء اما نتكلم عن خلاف النبي العظيم سواء على يوم القيامه او القران او الرسول كل يوم في جلسات سواء ان القاده عمالين يضحكوا على الصغيرين يقول لهم افتاتون السحر وانتم تبصرون او جلسات استفزاز للمؤمنين او جلسات استهزاء او قعدات مع بعض استنكاريه بينهم وبعض ايا كان ان ده صيغه المضارع ان الموضوع يومي رقم اتنين يتساءلون ان كل واحد يقعد في قعده يبقى هو اللي بيسال وبعدين ياخد اجابات ويروح يسال بيها واحد تاني وتاني يوم هو اللي يتسال المجتمع كله عمال يتساءل طب بيسالوا ليه هل بيسألوا بحثا عن الحقيقة وده لازم مهم الدعيان يعرفها ودي يعني أمر كتير جدا في القرآن لازم تعرف هل السؤال ده سؤال بحث عن الحق ولا سؤال استهزاء واستنكار واحد بيستهزئ بيك وبيسأل أسئلة وخلاص لو الأسئلة بتاعت اللي قدامك أسئلة استهزاء ما تجاوبش ما تضيعش وقتك معاه تجاوز السؤال على طول انك انت تفهمه يعني لما يجي واحد يسأل مثلا إيه قول لنا كده يوم القيامة امتى هيجي امتى انت تقول له ما تقولوش هيجي امتى تقول له يوم القيامة سيأتي قطعا وسيعذب المنكر انت تجاوزت مرحلة اللي هو بينكرها لمرحلة الواقع اللي هيحصل للمكذب وده اللي حصل معانا في الصورة لما يجي واحد يقول ها انا سمعت ان مفيش امتحانات ولا في امتحانات ايه اخر اخبار الامتحانات بتاعتكم تقوم انت تقول له يوم النتيجة بتاعت الامتحان اللي هيسقط هيحصل فيه كذا وكذا وكذا انت اتكلمت عن الحاجة اللي بينكرها كأنها أمر واقع أمر مفروغ منه إن يوم الفصل كان ميقات الأمر منتهي أصلا الأمر مفروغ منه لوقته محدود وموضوع والأمر منتهي بقى اتناقشتوا ما اتناقشتوش تساءلتوا اقتنعتوا ما اقتنعتوش الأمر هيحصل هيحصل فبدأ يتعمى يتساءلون فربنا بيقول عن النبأ العظيم يعني لا المسألة على المثال اللي قلناه المدرس اللي دخل على الطلبة الأول بيتكلموا قال لهم إيه ده؟ أنتوا بتتكلموا في إيه؟ أنتوا بتتكلموا في الامتحان هو لسه في طلبة بتنكر إن في امتحان ولا المثل أعلى؟ ربنا بيقول لسه في ناس بعد ما شافت كل الآيات الكونية وكل الآيات القرآنية لسه في ناس بتتساءل في بعث ولا لأ؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم ربنا عرفنا هم كانوا بيتكلموا في إيه وعرفنا ان ان الحاجه اللي بيتكلموا فيها دي نبأ عظيم عايزين نقف مع النبأ العظيم دي كذا وقفه الوقفه الاولى ان لازم الدعاء الى الله يعملوا قضيه كبيره اسمها النبأ العظيم يرموها في المجتمع ومن قوه طرحهم ده لازم المجتمع كله يتكلم عن الموضوع ده حتى المستنكر مش قادر يبطل الكلام لذلك دايما لما تلاقي ال ال اهل الباطل يحسوا بالضعف وخايف من قوتك حتى لو انت لسه مستضعف ومعكش ادوات التمكين حتى لو انت مستضعف تلاقي عمال يتناقش في الطرح بتاعك وغرضه ان هو يفنده زي مرحله معينه كده لما تلاقي كل البرامج عماله تتكلم عن ايه الشريعه وتطبيق الشريعه وخطوره وصول مش عارف الاسلاميين وعمالين يتكلموا هو انت لسه معكش حاجه بس هو مرعوب من ده فاصبحت قضيه الساعه عنده الدعاء الى الله ايه القضيه اللي بيلقوها في المجتمع ايه النبأ العظيم اللي يقولوه للناس يخلي الناس في الميكروباص تتكلم في الموضوع ده الناس في الشغل بتتكلم في الموضوع ده الناس في الشارع تتكلم في الموضوع ده انت وانت بتتكلم عن الناس لازم في نبأ عظيم نتحدث عنه لو الدعوه الى الله تجاوزت هذا النبأ العظيم وبدأت بالفروع قبل ان تؤصل لهذا النبأ العظيم الدعوه دي ماشيه غلط مش ده الطريق بتاعها ذلك من معاني سوره الحج الحج في اللغه القصد فكأن سورة الحج بتقول لك الوجهة والقصد الأساسي بتاع الدعوة إلى الله والدعاء إلى الله يا أيها الناس يبقى رقم واحد دعوتنا دعوة عالمية للناس كلهم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم البوصلة اللي بتظبط الدعوة إن هي دعوة أخروية أصالة دي نقطة خطيرة جدا اللي بيبدأ مع الناس من الدنيا والمردود الدنيوي قبل ما يكلمهم عن المردود الأخروي ده بيعكس في الدعوة إلى الله بيعمل انقلاب بلاش مو... يعني بيعمل ايه انقلاب في الموازين بتاعة الدعوة إلى الله بيبدأ غلط بيمشي غلط وأي حاجة فيها انقلاب ما بتكملش لأن هي ماشية ايه لأن هي ماشية غلط فاللي بيقلب في موازين الدعوة ده بي... عمره ما هيوصل واحد يقول لي طب يعني اللي هيبدا كده مش هيحقق تمكين انا مش بكلمك في تمكين او مش تمكين انا بكلمك ان مش ده الطريق اللي يرضي ربنا حتى لو حصل تمكين مبدئي ده يبقى حاجه وهميه كده حاجه وهميه مش مش هت... مش هتؤتي اكلها مش ده اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى مش دي الدعوه اللي ربنا يسددها ويوفقها مش هي دي لان هي عملت انقلاب في الموازين بتاعتها فالدعوه لازم تبدا بنبأ عظيم تلقيه في المجتمع هل الدعاء الى الله عشان انت تقيم الدعوه دي صح ولا لا القت في المجتمع نبأ خلت المجتمع كله يتساءل ما بين مصدق ومكذب وشاك وموقن ومقبل وباحث عن الحق لازم يحسوا ان الناس ان الدعاء بيطرحوا نبأ عظيم وبعدين ما قالش عن الخبر العظيم قال عن الايه النبأ في فرق بين النبأ والخبر النبأ ده الامر اللي ذو جلل الامر دائما صدق النبأ في الغالب في اللغه ما يجيش ما يجيش غير على حاجه صدق ولا ينبئك مش ولا يخبرك ولا ينبئك مثل خبير النبأ دايما بيجي مع الصدق النبأ الفرق بينه من الخبر الخبر مجرد معلومة عابرة ممكن ما ينبنيش عليها رد فعل يعني احنا قاعدين مثلا انا عرفت ان ان في مثلا حاجة ايه تحت مثلا عربية جت او اي حاجة تحت فخلاص انا الموضوع عندي معلومة طب انا قاعد في مكان معين مثلا وسمعت مثلا يعني ربنا ان البيت بيولع مثلا ده نبأ يبقى لازم هنجري وهنتحرك ده اسمه نبأ فربنا بيقول ان النبأ ده محتاج رد فعل مش محتاج تساؤل النبأ ده محتاج دعوة محتاج قيام ليل محتاج لجء إلى الله محتاج تضرع محتاج عبادة محتاج بحث محتاج اجتهاد محتاج علم محتاج انفاق ده النبأ يبقى احنا المردود بتاع الكلام لازم فوح... لازم له حركة في الواقع انما ان انا اوجي اقول لك اه الاسلام هو شويه معلومات الاسلام اه ان اللي عايز يسلم انه يغتسل وانه لو متجوز اكتر من اربعه يطلقهم وان ما عادش يوقد بنته عشان وقت البنات بقت حاجه خلاص مش كويس لا ده طرح ناقص عن الاسلام الاسلام هو نبأ عظيم ابتداء بتعرفوا ان في دار اخره في نبأ عظيم لذلك ابن عاشور بيقول كلمه جميله قوي بيقول النبأ العظيم هنا باستقراءه للقران بيقول دي أك اكتر حاجتين هزت المجتمع في مكه حاجتين التوحيد ان ال... ان ما فيش حد له دور في الكون الا الله وان كل الالهه دي وهم وده طبعا الاقتصاد بتاع مكه كله مبني على الالهه رقم اتنين البعث ان كل كلمه بتقولها وكل حاجه بتعملها هتحاسب عليها بيقول ما كانوش قادرين يصدقوا الموضوع ده يعني ايه يعني الالهه بتاعتنا دي يعني ابائنا الاولين يعني القبائل اللي مبنيه على الالهه طب التجاره اللي بتجيلنا من مكه بت... من كل انحاء العالم لمكه عشان الالهه يعني اجعل الالهه الها واحدا وبرضه من الجم... من الحاجات الجميله اللي اتقالت في التفسير ان عايز تعرف كانوا بيتساءلوا في ايه او الاسئله بتاعتهم سواء استهزاء او لا جمع كل الاسئله اللي قالها الكفار في القران اجعل الالهه الها واحدا ما لهذا الرسول ياكل الطعام كل الاستنكارات والاستفهامات والتساؤلات اللي قالوها في القران تجمعها تعرف المجتمع كان قاعد بيقول ايه افتاتون السحر وانتم تبصرون تعرف الجلسات اللي كانت بتتم في مكه اللي بي... الجلسات التضليل الاعلاميه اللي كانت بتتم في مكه كان بيتقال فيها ايه اقرا إيه كده القران يعني اختم كده القرآن هات ختمة جمع فيها وقال الذين كفروا وقالوا جمع فيها أقوال الكفار لإضلال الناس شوف كده هل ندلكم على رجل يروحوا كده يعملوا قعدة تعالوا ده أنا هنقول لكم النهاردة حتة نكتة ده في واحد بيقول ان بعد ما نبقى زي التراب ده اهو هنرجع بني ادمين تاني معقول في ناس بتقول كده ويعملوا بقى قعده بقى ويشتغلوا يقعدوا بقى ايه قول لنا بقى يجيب واحد مؤمن يجيبوه بقى في في لقاء قول لنا بقى ايه اخر حاجه عندكم النهارده عن البعث ايه تاني ايه تاني عندكم من النعيم جلسات استهزاء تساؤلات الاصل فيها استهزاء القران من قوه الطرح القراني قلب الموازين عليهم ما عادش يقول له طب بس اسمعني إيه الموضوع ما ينفعش لا الموضوع نقل ان ربنا اللي بيتكلم عما يتساءلون عن النبأ العظيم ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم وربنا نسب إلى نفسه الكلام قال ألم نجعل بنون العظمة فدايما مهم في الدعوة إلى الله إنك ما تخليش إن في معركة بينك وبين الشخص المدعو أبدا أنت بتفهمه إن أنا أنا ناقل الموضوع بينك وبين ربنا أنا ماليش دعوة أنا ناقل لأن دايما تدخل الأشخاص في الدعوة بيفسدها بيربي عند اللي قدامك نفسنا وحساسية خليه ما يقبلش الكلام لو انت بتتكلم ان الله عز وجل يقول وانا مأمور زي ما انتم مأمورون وان انا مجرد مبلغ لكم وان الكلام ده انا اطبقه زي ما انتم وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه هو كده ممكن يقبل الكلام بتاعك تشيل الحواجز النفسية اللي ممكن تقوم نتيجة ان انت عايز هو عايز يحس ايه او خايف يحس انك انت تفرض نفسك عليه لا ده انا بنقل ليك كلام ربنا سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قلنا في نبأ عظيم ألقي في المجتمع عمل هزة المجتمع كله بيتساءل لما الدعاء إلى الله ينزلوا المجتمع في الدعوة لازم يبقى معاهم نبأ عظيم لازم لما تنزل تكلم الناس سواء هتنزل تكلم الناس في قهوة هتنزل تكلم الناس في شغلك هتكلم الناس في الشارع لازم يحسوا ان في نبأ عظيم انت منذر لشيء عظيم جاي لو ما حسوش الصدق في ده هو مش هيتحرك قبل ما تكلمه في اي تفاصيل للشريعة او اي طاعات انت عايزها منه لازم تكلمه ان وراء ده امر عظيم هيحدث كل ده هيتهد كل السماء اللي انت شايفها دي والارض كل ده هيتهد ويبدل في دار اخرة في امر عظيم وده لب الدعوة ان احنا بنكلم الناس عن شيء مستقبلي عظيم اللي, اللي يتخيل احداث الدار الاخره في بدايتها الشمس بتقع والسحاب والجبال والشق اللي في الارض والبحار تسجر نار مشهد وترى الناس سكارى والحامل يسقط الحمل والمرضعه ترمي الرضيع لما تعيش في المشهد ده كده واحنا ما نكلمش الناس عن ده ده احنا مجرمين لما احنا نبقى موقنين بده وشايفينه في القران وما نكلمش الناس ونقول لهم اه لا عادي كملوا اخر الطريق عادي ما فيش حاجه ما فيش عادي ما فيش مشكله اهم حاجه بس تاكلوا وتشربوا كويس اهم حاجه دنيتكم اهم حاجه الزباله تبقى كويسه وتاكلوا كويس وهنظبط لكم الكهرباء هو ده بس اهم حاجه انما المستقبل الاخروي مش مهم عادي ده احنا نبقى مجرمين ده احنا نبقى بنضل الناس عن هذا النبأ العظيم فالدعوه كانت قويه لدرجه احداث الضجه في المجتمع لو كانوا حاسين ان النبأ العظيم ده مش هيأثر في الناس ما كانوش عملوا تساؤلات عنه ولا كانوا اتكلموا فيه ولا عملوا جلسات استهزاء ولا جلسات استنكار ما يبذلوش المجهود ده الا لو خايفين من تاثير النبأ العظيم ما يوزعوش القطن على مشارف مكه الكرسف عشان كحمله مجانيه للتضليل ما يعملوش كده الا اذا كانوا خايفين يبقى لازم النبأ ده امر عظيم الدعاء لله لازم يحسسوا الناس ان في نبأ عظيم هيحدث عن النبأ العظيم طبعا العلماء اختلفوا هل هو البعث او القران او الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الثلاثه كلها زي ما قلنا بتصب في حاجتين زي ما ابن عاشور جمعهم ان نفي الالهه والبعث ونجد ان السوره عالجت البعث الاول وفي اخر السوره يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون مفيش حد لا بقى الهه ولا غيره ولا حتى الملائكه لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب نفت اي تدخل او اي شفاعه للالهه فعالجت القضيتين واهتمت بالبعث عن النبأ احنا قلنا الفرق بين النبأ والخبر ايه ها. النبأ بيترتب عليه هو صدق امر ذو جلل لازم يترتب عليه رد فعل لازم دايما ما اقول لك على نبأ ما ينفعش بعد ما اقول لك النبأ والله نبأ جميل جدا لا لازم انت هتتحرك تعمل حاجة كرد فعل لهذا النبأ فربنا بيستنكر عليهم ان كل رد فعلهم تجاه هذا النبأ هو مجرد ايه هو مجرد التساؤل يبقى مجموعات بتتساءل القرآن زي ما يكون زي ما يكون دخل عليهم عارف انت الدخلة اللي قاعدين بيتساءلوا فجأة القرآن دخل عليهم بتعملوا ايه بتتساءلوا في ايه عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون تعبير القرآن جميل قوي كل كلمة في القرآن معجزة ما قالش الذي يختلفون فيه قال الذي هم القرآن جسدهم هم هم فيه مختلفون كأن هم بذواتهم وأجسادهم دخلوا جوه الاختلاف كأن هم ما عادش وراهم حاجة غير الكلام في موضوع البعث كأن مجتمع مكة بقى قاعد فاضي لموضوع القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم والبعث والمؤمنين بقت كل همه ازاي نخلص من الناس دي ازاي نعمل حملات اعلامية ازاي نعمل تعذيب ازاي ازاي نضل الناس بقى قاعد المجتمع كله مشغول لذلك زي ما بنقول احيانا كل ما يحس يعني الناس اللي رافضين الشريعه كل ما يحسوا ان مجرد بدايه تمكين او اي حاجه تلاقي تفريغ كامل كل البرامج وكل الناس قاعدين الوقت شبهات ضد كذا اول لما يحسوا ان في بدايات تمكين على طول كله حاله الطوارئ تعلن وكله قاعد بيتكلم شبهات فالذي هم فيه كأن هم هم الذي هم فيه أي في النبأ العظيم قاعدين مشغولين بيه طب ولما هو مش ذو قيمة ولما انتوا بتنكروه ايه الاهتمام المبالغ ده الا اذا انت من جواك عارف ان ده هيأثر على هم عارفين ان ده هيأثر على مصالحهم هيأثر على مصالحهم الاقتصادية القرآن جه يقول لهم الناس كلها تبعث سواسية العدل او بالتعبير بقى اللي جالنا في السورة الفصل بين الناس كل ده هيحصل يوم القيامة ذلك من الناس اللي, اللي القرآن سماهم الوصف اللي جانا معانا النهاردة في سورة النبأ الطاغين الطاغي اللي مش عايز حدود الطاغي ده اللي مالوش ايه مالوش حد بيتجاوز الحد القرآن حط لكل واحد الحد بتاعه حتى الرئيس يحط له الحد بتاعه انت ما ينفعش تتجاوز كذا وكذا وكذا انت اصلا موظف بتعمل كذا وكذا وكذا انت عبد الراجل اللي شغال في الاقتصاد انت عبد ليك حدود ما تتعدهاش فجي بقى يوم الفصل يرجع الحدود دي اللي هم تعدوها فهم رافضين ده طبعا لان هي اقتصادهم كله قائم على على عكس ده فلما تيجي تقول له كلكم سواسيه وفي البعث وكله هيتحاسب يرفض ده الذي هم فيه مختلفون فربنا بيقول لهم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون كلا يعني ايه توقفوا عن هذه التساؤلات توقفوا عن هذه الترهات عشان المؤمن ما يستدركش في الكلام معاهم ما يقعدش برنامج ساعة المذيعة المتبرجة عمالة تتكلم في قضية من قضايا الشريعة الحجاب واحنا اصلا ما اصلناش عقيدة البعث ما اصلناش عقيدة القرآن ان هو الكلام الحق الاوحد الان على وجه الارض ما اصلناش ان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل ما اصلناش الاصول دي ده كل ده ترهات ملوش كلام كلا سيعلمون سيعلمون ايه سيعلمون حقيقة النبأ الذي كانوا فيه مختلفون هم عمين يختلفوا ربنا بيقول لهم هتعرفوا بقى كل اللي انت بتنكره هتعلموا ثم كلا سيعلمون قالوا في الأولانية سيعلمون يعني هيشوفوها عيانا التانية هيدقوها يعني أول مرة سيعلمون يعني هيشوف النار بعينه التانية والعياذ بالله إنه هيدخل جوه النار وقيل كلا سيعلمون أي سيعلم أهل الإيمان أنهم كانوا على الحق ثم كلا سيعلمون وسيعلم أهل الكفر أنهم كانوا على الباطل من حكم إقامة يوم القيامة إن أهل الإيمان يوقنوا أنهم كانوا على الحق وأهل الباطل يوقنوا أنهم كانوا على الباطل وإن أهل الإيمان يقولوا لأهل الكفر لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا دي من الحكم اللي بيقوم عليها يوم القيامة كلا سيعلمون بعضهم قال إن سيعلمون الأولى للمؤمنين والتانية للكفار وبعضهم قال ده ترقي في العلم يعني لما يموت هيشوف جزء من اللي كان بيتقال له في القرآن في القبر ولما يبعث هيشوف جزء من اللي كان بيتقال له هتكتمل الحقيقة الكاملة والعياذ بالله لما يلقى في جهنم ساعتها فعلا يقول آه فعلا صدق المرسلون ده الكلام اللي كانوا بيقولوه ما كانش تخويف ده الكلام اللي كانوا بيقولوه لنا ما كانش بيضحكوا بيه علينا ده طلع حقيقة لغاية لما يدوقها بنفسه والعياذ بالله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون طيب بعد هذه المقدمة اللي الصورة هجمت على الناس اللي قاعدة بتتناقش وبتتكلم باستهزاء نقلت الموضوع جد حسيتهم ان الموضوع نبأ عظيم ما ينفعش فيه خلاف لان الانسان ممكن يختلف في معلومة انما ازاي يختلف في نبأ عظيم يعني ما ينفعش نختلف هي الشمس بتطلع ولا لا ما ينفعش نختلف الناس بتموت ولا لا يعني واحد يقول ايه والله اصل انا مش مقتنع ان الناس بتموت فانت بتستغرب إنكار البعث زي إنكار الموت إنكار البعث زي إنكار إن في ناس بتتولد إنكار البعث زي إنكار إن في نبتة بتخرج من الأرض إنكار البعث زي إخراج زي إنكار تداول الليل والنهار هو هو إنكار البعث هو إنكار لظاهرة التزاوج إنكار البعث هو إنكار لكل الظواهر اللي أنت شايفها في الحياة كل ده وده هيجي من الأدلة اللي ربنا ساقها لنا على البعث ففي حاجات ما ينفعش يبقى فيها خلاف فالصورة دخلت على المجموعات اللي بتتن... اللي بتستهزئ وبتتساءل أسئلة مش على وجه الحقيقة قلبت الموضوع جد وان كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون الواحد كان متوقع بقى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ربنا قبل ما يقول لهم كده من رحمة الله عز وجل بدأ الأول معاهم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وبعدين إن يوم الفصل كان يقال ربنا الأول جاب لهم مجموعة من الأدلة قبل ما ينقلهم نقلة إلى يوم الفصل ثم جهنم ثم الكلام للمؤمنين للجنة ثم ختام تاني لمنظر ان الخلق كلهم واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى لا يملكون منه خطاب فاذا اللي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه بدأ معاهم كده وده يفيدنا في الدعوة برضه قبل ان يوم الفصل كان ميقاتا قل ألم نجعل الأرض مهادا ذكروا بنعم ربنا سبحانه وتعالى وكأن ربنا بيقول لهم الشوط بتاع ألم نجعل الأرض مهادا لغاية وجنات الفافة كل ده داخل ضمن السؤال بتاع ألم نجعل يعني ألم نجعل الأرض مهادة وألم نجعل الجبال أوتادا وألم نبني فوقكم سبعا شدادا وألم نخلق يعني كل ده مش ربنا عمل لكم كده مش ربنا عمل لك كده تيجي تكلم واحد مش ربنا اداك عينين وايدين ورجلين مش ربنا لطالما اكرمك مش ربنا انقذك من الموقف الفلاني دي صيغه تساؤل تخليه بعد كل ايه يقف مين اللي عمل كده مش ربنا اللي عمل كده طيب هذه الايات ألم نجعل الأرض مهادا الكلام عن الأرض والجبال والسماء والزرع ليه الشوط ده كأن ربنا سبحانه وتعالى هنا الكلام عن الآيات الكونية جه في القرآن كتير للاستدلال على البعث ايه الغرض من الكلام عن الآيات القرآنية للاستدلال على البعث العلماء حاولوا يجمعوا واللي انا اقوله ده مجموع من اكثر من تفسير ليه القرآن بيجيب الآيات الكونية او ايه الغرض والحكمة للاستدلال على البعث اول حاجة اثبات القدره وأن الذي جعل الأرض مهادا وجعل الجبال أوتادا واللي أنزل المطر والماء من السماء وأخرج الزرع اللي أفعل كل هذه الأشياء قادر على البعث يبقى دايما في القرآن احنا دي هتفيدنا في القرآن كله أغراض ذكر الآيات الكونية للاستدلال عن البعث بيفيدنا في إيه؟ رقم واحد إثبات القدرة يعني كأن ربنا بيقول لهم أنتوا بتنكروا البعث ليه؟ عشان مستحيل أو من عاجز هو حاشاه سبحانه وتعالى يعني إيه زي فما ظنكم برب العالمين أظننتم فيه العجز حتى تنكرون البعث حاشاه سبحانه وتعالى أظننتم فيه العجز حتى تنكرون البعث فبالتالي أنا بثبت لكم أن الله عز على كل شيء قدير الله جعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فإثبات القدرة رقم اثنين نفي العبث من أدلة البعث من استعمال الأدلة الكونية على إثبات البعث نفي العبث يعني نفي العبث يعني معقول يعني ولا مثلا نرجع للمثال بتاع ال ال الاستاذ او المدرس اللي دخل على الطلبه فالاستاذ يقول لهم يعني معقوله المدرسه دي تتبنى والفصول والمدرسين والمرتبات وكل ده عشان كده ما فيش امتحانات ولا شهادات يعني لما يجي يقولوا انتوا بنيتوا الكليه دي ليه نقول كده لا عايزين نخرج حاجه ولا عايزين نعلم حاجه ولا بنعمل امتحانات ولا بندي شهادات فالناس تقول دي مجانين ده عبث وفي حاجة اسمها مبنية كده من غير حكمة ولا غرض ولا أي حاجة كده فالله عز وجل جعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والسماء والشمس والمطر كل ده كده من غير حكمة وكل ده موجود كده خلاص من غير أي حاجة ولا هتتسألوا عليه والنعم وال... والعين والأذن والقلب والك... كل اللي عندك ده كده معقول مش هتحاسب عليه ازاي يعني ازاي انت لو ما... لو رحت شركه ويقول لك خد كذا وكذا وكذا وكذا وعربيه وفلوس و... وشقه تقول لهم ايه المطلوب يقول لك لا ما فيش حاجه مطلوب منك يعني اعمل اللي انت عايزه يعني اشتغل براحتك انت حر عادي ده عبث هتقول ده عبث حاشاه سبحانه وتعالى فاذا كنتم تنزهون إيه يعني اقل الناس عقلا في الدنيا عن فعل هذا فالله عز وجل احق بهذا سبحانه وتعالى يبقى اذا يبقى اذا ان الانسان لازم يعني احنا بنتكلم ان ليه استعمال الادله الكونيه على اثبات البعث رقم واحد الحكمه القدره المطلقه رقم اثنين الحكمه ونفي العبث رقم ثلاثة ان ربنا سبحانه وتعالى جاب لهم مشاهد من المشاهد اللي بيشوفوها قريبه من الايه من البعث يعني مشهد التزاوج وانجاب الطفل وان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا إزاي الإنسان كان نطفة كان ميت وتحول إلى حي وخلقناكم أزواجا لنخرج به حبا ونبات إزاي الأرض كانت ميتة وطلعت فداخل هذه المشاهد أصلا في مشاهد بتدل على البعث طب أنت بتنكر البعث ليه خلاص انكر التزاوج انكر ان ال ال ان الكاكوت يطلع من البيضه انكر ان الارض تطلع ثمار ما هو اللي ينكر البعث لازم ينكر هذه الاشياء وما ان هذه الاشياء اصبحت واقع انت بتشوفها فالله عز وجل بيجيب لهم داخل هذه المشاهد حاجات تناسب ذلك رقم أربعة ان المشاهد الكونيه اللي انت بتشوفها دي كلها مترابطه مع بعض بمعنى ان الارض محتاجه للجبال والأرض بتنتظر الماء من السماء والسحاب في تناسق بينه وبين الجبال وحركة المية بتحتاج للشمس والمية لما تطلع السماء بتستقبلها وتبقى يعني المخلوقات دي متناغمة متناسقة مع بعضها إذا الذي خلقها واحد يعني ال الكون محتاج لبعضه الذرات اللي هنا ال ال النبات بيحتاج ثاني أكسيد الكربون اللي الإنسان بيخرجه اللي هي بترجع تطلع له أكسجين اللي بترجع تديله حاجات معينة يبقى اذا كل الدورات الكونية دي متداخلة مترابطة مع بعضها البعض واشهر تداخل كلمة التزوج وخلقناكم ازواجا اللي فعل كل هذا واحد اله واحد فده دلالة القدرة اللي تدل تاني على الايه على البعث يبقى اذا القدرة المطلقة نفي العبث حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان اكيد في غرض العمل ده ايه تاني رقم ثلاثة استدلال من المشاهد داخل هذه المشاهد مشاهد تدل على البعث رقم أربعة احتياج المخلوقات اللي بعضها اللي خلق كل ده إله واحد رقم خمسة إن كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا هذا خلق الله يعني الله جعل الأرض مهادا ماذا لو أراد الإنسان أن يجعل الأرض مهادا شوف لما الإنسان يحب يسافر شارع بيطلع عين الناس اللي ساكنين والناس عشان يجيبوا ويقعدوا فترة شوف الأرض بعد ما كانت السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما شوف بقى مين اللي خلى الأرض دي مهادة مين اللي خلاها ذلولة يعني كأن الذلولة دي كأن الأرض والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها الذلول دي الدابة اللي كانت مفترسة ربنا خلاها ذلول تذل للإنسان فكأن الأرض دي كانت مفترسة يعني إيه كانت مفترسة؟ يعني الأرض دي كان ممكن تضل في الكون كده تخبط في الشمس ويجي فيها نيازك وتتدمر وتقرب من الشمس فتنصهر وتبتعد من الشمس فت... فتبرد والبراكين اللي فيها تنفجر في أي لحظة والأنهار اللي فيها تغور في الأرض فتصبح غورة يعني الأرض ممكن يحصل فيها أي حاجة مين اللي ظبط الأرض ما تقربش من الشمس ولا تبعد عن الشمس مين اللي ظبط ان الانهار تمشي بنسق معين ودوره الماء تمشي بنسق معين مين اللي ظبط الجبال تبقى في اماكن وان البراكين تخرج في اماكن وان الزلازل تحدث في اماكن مين اللي عمل ده مين اللي مهدها زي شوف التعبير الجميل الم نجعل الارض مهادا المهاده للطفل الام لما تعمل السرير بتاع طفلها الصغير وتحط طفلها الرضيع ولله المثل الاعلى الله عز وجل ارحم بنا من الام بولدها وكما ان الطفل الصغير ده ما يعرفش يعمل لنفسه حاجه فكان ربنا بيقول لنا انتوا ما تعرفوش تعملوا لنفسكم حاجه انا اللي عملت لكم كل حاجه انا اللي ظبطت لكم عدد جزيئات وذرات كل حاجه في الكون انتوا محتاجينها ولو اي حاجه اختلت كل حاجه تروح فكان ربنا بيقول لنا شوفوا قدرتكم شوفوا فين الشركاء اروني ماذا خلقوا من السماوات والارض عملوا ايه عملوا ايه ده لما يحبوا يعملوا وتد للخيمه شوف بيعملوا ايه لكن الله عز وجل لما عمل وتد عمل الجبال أوتادا الله عز وجل لما بنى بنى سبعا شدادا شوف انتوا عملتوا ايه السماوات الله عز وجل بنى سبعا شدادا الله لما نزل الماء نزله ثرجاجة يكفي الكون كله إلى يوم القيامة انتوا لما بيجيبوا مية بتعملوا ايه بيطلع عينكم عشان توصلوا مية الله عز وجل لما خلق طلع من الأرض نباتا وجنات ألفافا انتوا بتطلعوا ايه ازاي لما تجيب كوم تراب تعرف تطلع منها كده فانت لما تقارن بين قدرة الله عز وجل وقدرة ومفيش وجه اصلا مقارنة قدرة الانسان توقن ان الانسان ضعيف اذا دي ايضا من ادلة قدرة الله على البعث اخر حاجة ان في هذه الاشياء اللي ربنا ذكرها ان الانسان بيجبر على اشياء بيقهر على اشياء الانسان يقهر على النوم وجعلنا نومكم سباتا الانسان يقهر على التزاوج ما انسان محتاج يخلف مش هيعرف لازم يتزوج انسان يحتاج في جواه شهوه بتدفعه الى التزوج الانسان مقهور على اشياء ان الليل يجي وان النهار يطلع هو في نظام معين هو هو مجبر عليه هيمنه الله عز وجل طب ما هو اللي عمل فيك كده واجبرك على كده قادر انه يميتك ثم يحييك يبقى اذا انت معترض على ايه يعني انت بتصادم ايه بتناطح ايه فاللي زي ما قلنا اللي عايز يمنع البعث خلاص امنع عن الشمس ما تطلعش ان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ولو انت عايز تنكر البعث ربنا قال ان هو انت كنت ميت واحياك وانه هيميتك ثم يحييك انت بتقول لا انت هتصادم ده طب ما تصادم الشمس خلي الشمس ما تطلعش اجتمعوا ايها الناس وخلوا الشمس ما تطلعش اجتمعوا ايها الناس وشيلوا كل الجبال اللي في الارض اجتمعوا أيها الناس وابحثوا عن مكان آخر غير الأرض سيبوا الأرض مش دي رب الأرض ربنا روحوا المكان تاني إذا كل هذه الأشياء بنستفيدها في القرآن كله لما تيجي الأدلة الآيات الكونية على إثبات البعث ألم نجعل الأرض سريعا بقى وقفت مع الآية دي بعد ما قلنا المجمل كده خمس دقايق كده نخلص الآيات ألم نجعل الأرض مهاد زي ما قلنا الله عز وجل بيقول أنا اللي عملت الأرض كده بنون العظمة محدش يعرف يعملها كده أنا اللي عملتها ذلول مهادة زي ما قلنا مهاد الصبي وهنا رحمة الله عز وجل بالناس والجبال أوتاد إيه كلمة جميلة برضو كانت قيلت ان كأن رب واحد بيقول ايه لما يسمع الارض مهادة فيقول ايه ده الارض مش مهادة لان في جبال فربنا كأنه بيقول لنا الجبال اللي مضايقاك دي دي سبب حفظك فكأن في حاجات احيانا تضايق الانسان زي النوم مثلا انسان يتمنى انه ما كانش ينام فربنا يقول له النوم ده عشانك يعني أنا قهرتك بالنوم لمصلحتك ولو كان الإنسان وكل إلى نفسه كان ضيع نفسه فالله عز وجل أعلم بمصالح العباد من أنفسهم وأرحم بهم من أمهاتهم بل من أنفسهم والجبال أوتادا طبعا بتوع الإعجاز العلمي قالوا هنا كلام كتير في الغلاف الجوي وإزاي الجبال لها دور وإزاي الثبات والزلازل أيا كان ده مش إيه مش دورنا ده يرجع فيه إلى مظنة يعني ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا دول اتنين في الخلق طب اتنين للإنسان وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا احتياج الإنسان احتياج الإنسان إلى الزوج احتياج الإنسان إلى النوم دي احتياجات بيقهر فيها الإنسان ولمصلحته وخلقناكم أزواجا دي التوحيد الكون كله أزواج الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى وخلق يبقى دي ظاهرة كونية تدل على التوحيد وخلقناكم أزواجا وجعلنا خدوا بالكم دايما يا جماعه لفظ الجعل ده غير الخلق كأن يعني مع ان ما فيش عند ربنا سبحانه وتعالى الله قادر على كل شيء بكلمه تكون كأن الارض دي الاول الخلق يعني ايه ارض السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهم طب تظبيط الارض دي انه الجعل ده عمليه معينه لا يستطيعها الانسان يعني الجعل ده تحويل مثلا الترابيزه دي لحاجه ده جعل نجعلها كذا يجعل اللبن مثلا يعمل منه زبادي هو بيجعل فربنا بيقول انا جعلت الارض مهاد جعلت الارض مهاد وجعلت نومكم سبات يعني ربنا بيقول انا خليت النوم بتاعك يريحك كان ممكن النوم بتاعك يتعبك ما يريحكش والعجيب سبحان الله شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى الانسان لما يجي يرتب حاجه دايما لما يجي يحط لنفسه جدول يعمل حاجه بينسى دايما بيرتب اوقات الحركه ما يرتبش اوقات السكون يعني ممكن الشغل المواعيد ينسى يحط ايه حاجه للراحه فربنا في تدبير الكون خلى اوقات النوم قهريه لان لو كانت وكلت الانسان كان ضيع نفسه خلى اوقات النوم بتاعتك لو حد حاول يسهر يتعب وينام غصب عنه عشان مصلحته لو كان ربنا خلى الانسان قادر انه يسهر وما يحسش بالام السهر كان ممكن يموت فجاه لذلك دايما يقولوا اقل الناس يعني نوم مش محافظ على نومه كويس مش لازم الساعات اقل الناس عمر الشاهد ان ربنا من رحمته بالانسان خلى النوم سبات وسبات بمعنى القطع عارف احساس الريستارت ان واحد يبقى تعبان وده حاجه عجيبه جدا تلاقيه مصدع ومتضايق واعصابه مشدوده ومجهد ممكن يدخل ينام ساعتين يصحى يلاقي كل ده راح طب ازاي ازاي حصل هذا التجديد وتتعجب بقى وانت بتقول وانت داخل تنام تقرا ايه الكرسي وبتقول لا تاخذه سنه ولا نوم سبحان الله الله لا اله الا هو من اذكر قبل النوم الله لا اله الا هو الحي الايه القيوم يعني الذي يقوم على حفظ الاشياء فمن رحمته هو بيقوم على حفظ الاشياء ومن كماله سبحانه وتعالى يعني لا المساله دايما اللي بيقوم على حفظ الحاجه تقول له ما ينفعش تنام يعني لو نامت هتبوظ فالله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه خد بالك من لا تاخذه دي كان ده ربنا بيقول لنا انتوا تاخذكم يعني غصب عنك بتنام لكن الله عز وجل هو خالق النوم سبحانه وتعالى لا ينام سبحانه وتعالى لا تاخذه سنه ولا نوم فنرجع تاني وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا التظبيط الكوني بقى الواحد بيتخيل كده الارض تتظبط تحط فيها جبال عشان ما وبعدين انتوا محتاج هتحسوا بوحشه خلاص نعمل لكم تزاوج وتحس بالانس طب ما انت بتحتاج فتره تريح فيها خلاص هعمل لك النوم طب بالليل بس يا ريت الدنيا تبقى مظلمه طيب وجعلنا الليل لباسا طب النهار بس عشان اعرف اتحرك خلاص وجعلنا النهار معاشا طب تحس انك محفوظ بنينا فوقكم سبعا شدادا طب حركة المطر طب السراج الوهاج اللي ينور وفي نفس الوقت يبخر المية يطلع تاني حركة دورة الماء عشان ما تخلصش وجعلنا سراجا وهاجا أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا خد بالك مين بنينا فوقكم سبعا شدادا وبعدين جعلنا سراجا وهاجا وبعدين أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألف تيجي تقرأ الآيات التناسق والتناغم والتداخل قدرة ربنا سبحانه وتعالى المبهرة يعني حاجة مبهرة حاجة جميلة وزي ما قلنا كل بقى آية من الآيات دي فيها الحاجات اللي احنا قلناها الأدلة على إثبات البعث وجعلنا حاجتين في الأرض حاجتين في الخلق نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادا حاجتين قهر الإنسان هو محتاجهم خلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا تظبيط لحياة الإنسان وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وبعد كده بقى المنظومه بتاعه المطر بنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا تعبير القران ما قالش جعلنا سراجا قال وهاجا قال ماء ثجاجا الجنات قال الفافه دي زياده في الرحمه زياده في العطاء كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ماء وخلاص لا ربنا يقول لك ثجاجه زياده في الرحمه رقم اثنين لا يفعل ذلك الا الله ما حدش ينزل الماء الثجاج ده الا الله حدش يجعل الارض مهادا الا الله ما حدش يجعل الجبال أوتادا إلا الله المواصفات دي لا يفعلها إلا الله وأنزلنا من المعصرات قيل المعصرات هي السحاب أو الرياح أو السماء على ثلاث أقوال لكن راجح إن هي السحاب لأن هي اللي بتنزل المعصرات ديت آخر حاجة نختم بها يقول لك المعصرات الذي حان وقت العصر بتاعها إن هي تعصر وتنزل في هنا بيسموها همزة الحينونة يعني إيه؟ يعني المعصرات جاية من أعصرة الهمزة دي همزة الحينونة يعني ايه برضه انا عايز اقول ايه من الكلام ده وانزلنا من المعصرات يعني ربنا اللي بيحدد الوقت بالظبط اللي السحاب دي تنزل فيه الله عز وجل بيقول هو الذي يأمر ان السحابة دي ما تمطرش غير في الوقت الفلاني في المكان الفلاني والنهارده اصلا يوم عجيب النهارده احنا قلنا خلاص الصيف والحر رجع وفجأة تلاقي مطر وبرق ورق. الله عز وجل هو الذي يحدد الحين دي اللي بيسموها همزة الحينونة بتاعت المعصرات الله عز وجل هو الذي يحدد الوقت والزمان والمكان ولا يقدر أحد كائنا من كان أن يأمر السحاب دي إن هي في الوق... المكان ده أو الزمان ده فانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا عشانكم لنخرج به حبا كان كفاية حب يا رب لكن ربنا حب ونبات وجنات ألفافة كرم وعطاء وبعد هذا كله ينكرون البعث يبدأ الشوط الثاني اللي مش عاجبه كل الآيات دي خلاص هيواجه بقى إن يوم الفصل كان ميقاتا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك